الله يشفي كل داء والعلم للدنيا دواء والشرع مفتاح الهدى فيه المحبة والإخاء عبد الحميد حبيبنا عبد الله بن حذافة صحابي جليل ويبقى أخو خنيس بن حذافة زوج السيدة حفصة أم المؤمنين قبل أن يستشهد يوم أحد وقع أسيرا في بلاد الروم هرقل حاكم الروم من الأسرى قالوا له فلان وفلان وفلان هو يعرف عن عبد الله بن حذافة أن راجل بطل كبير فرصة السلام أنه وقع أسير قال لك أما نضرب- نضرب المربوط يخاف السايق إني وقتلي سليكا ثم أعقله كالثور يضرب لما عافت البقر اي والله اضرب الكبير يخاف الصغير هاتوا عبد الله بن حذافه هرقل كان راجل بعيد النظر وراجل امبراطور محنك حنكته السياسه ومحصته التجارب تعال بقى شوف الناس اللي النبي رباه صلى الله على العقيده
صلى الله عليه قال له يا عبد الله يا ابن حذافه تنصر ولك نصف ملكي يا مش قال له بقى اعمل هيبز او آه، ارسل شعرك المضغوط او هديك جائزه نوبل لا ما قالوش هديك جائزه نوبل ده هيديه نص الملك يا سلام امبراطوريه واسعه الارجاء بعيده المدى و- وبعدين هرقل بيعرض بجد ان يوم المنى يوم ما يعلن الاعلام الروماني ان واحد من خيره اصحاب رسول الله اتنصر مساومات العقيده هنا لا تقبل المساومه ولا انصاف الحلول قال له والذي بعث محمدا بالحق لو اعطيتني الدنيا كلها ما غيرت حرفا من دين الاسلام سبحان الله الله.
سبحان الله الا سبحان الله الله لا اله الا الله لا مش الواحد يروح يقعد له سنتين او ثلاثه تبص تلاقي غير كل المعالم حتى اللبس اللي لبسه لبس محزق والوش يتاخد بالفتله وتكلمه يكلمك كانك تكلم انثى لغه رقيقه حتى تحيه الاسلام بينساها كل اللي في بقه bonjour و bonsoir و good morning و okay okay ايه وبكيه ايه بنجرك الله وبنصرك الله زي اللي جاء من انجلترا فبيقول لامه ده الانجليزي سهل قوي قوي قالت له علمني يا ابني قال لها انت عارفه السجاره دي اسمها سيجرت فلما ابوه جه قالت له يا فلان ده الواد جاي بيعلمنا الانجليزي وسهل قوي قال لها اعلمك ايه؟ قالت له انت عارف الرغيف اللي في ايدك ده بالانجليزي ايه؟ قال لها لا قالت له رغفت رغف ويبقى الشباك شبكت وتبقى لغه انجليزي غير كل حاجه حتى لغته وحتى اسمه ولما تناديه باسمه الحقيقي يزعل اذا كان محمد قول له ميمي غير اذا كان حسن سميه سونا او سوسو انما اذا قلت له يا محمد ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به والعياذ بالله وحد يا سيدي ولا اله الا الله
لا اله الا الله طيب نواصل المسيرة مع عبد الله بن حذافة وده من من من النماذج التي تربت في مدرسة محمد في مدرسة كان عميدها محمدا سلام
تخرج فيها المصلح العظيم كأبي بكر والزعيم الملهم كعمر والحيي الكريم كعثمان والعبقري الفذ كعلي والقائد الجبار كخالد والمحدث العظيم كأبي هريرة رضي الله عنه والمدرس القدير كابن عمر والمفتي الخبير كابن عباس والزاهد الورع كأبي ذر والفيلسوف البارع كسلمان اسألوا التاريخ في أي الجامعات تخرج هؤلاء هل تخرجوا في جامعات موسكو أو واشنطن كلا إنما تخرجوا في جامعة فيها العميد المصطفى لا يلحق عليه الصلاة والسلام
لا إله إلا الله طيب أنت من تستقبل نصف ملكي خذوه فغلوه يلا نعرضه على العذاب الأليم ونشوف المسألة هتنتهي لإيه الراجل صاحب عقيدة طب ما ياخد نص الملك ويقعد في قصر وجواري وصهباء وبلذات ويحترق بنار الشهوات وبلاش الإسلام ده بلاش كان الكلام ده في عصر عمر بن الخطاب نعم
خذوه فغلوه يلا نا- نعمل ايه قال ارفعوا قدر ماء على النار خد بالك وسمعني الصلاة على الحبيب سلم
النار غلت تحت الماء تكاد تميز من الغيظ حتى كاد القدر يحترق
يا سلام يلا خدوه ارموه في ال- في, ال- في هذا الماء تعرف انه لو نزل هيذوب كما يذوب الملح في الماء درجة عالية من الغليان فهو راح القدر بكى قالوا اه ده جاب ورا لا لا لا لا، انت ده خاف هرقل قاعد بيشاهد قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود بيعملوا له كده قال وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد نعم
الذي له ملك السماوات والارض والله على كل شيء شهيد الايه دي طبعا معناها منسحب الى ان تقوم الساعه مش قاصر على اصحاب الاخدود اللي كانوا في نجران على حدود اليمن والسعوديه ايوه فهرقل قال له ما يبكيك يا ابن حذافه قال له والله ما كنت أبكي خوفا إنما كنت أبكي لأنني كنت أسأل الله أن يكون لي مئة نفس تموت في سبيل الله سبحان الله الله سبحان الله لا إله إلا الله سبحان الله لا إله إلا الله شوف اللي كان بيبكيه نفس واحدة تموت أسمع معاني ليه ما كانوش مية ويبقى كل نفس لها أجر شهيد قال لا خدوه بقى ايه عذبوه نوع تاني من العذاب ادخلوه في حجرة وادخلوا عليه امرأة بغية وقفلوا الباب عشان يكون الشيطان ايه ثالثهم ما هو الرسول بيقول ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان قالوا يا رسول الله ولو كانت صالحة قال ولو كانت مريم ابنة عمران أي دخل الأوضة وأدخلوا عليه البغي واحدة حسناء رشيقة العود فارعة القوام دخل غابت ريحة جاية قدامه وهو مشغول بشيء واحد هو ذكر الله لا إله إلا الله
طيب طلعوه بعد ثلاث ايام مفيش فايده ماذا صنع قالت له يا سيدي لا ادري ان كنت جمعتني ببشر ام حجر الله الله سلام نعم لم تتحرك فيه شعره ايوه يعني ديت ايه خلوه نعم وباب مغلق بس اللي مطلع عليه مين الله.
الله الله لا طول صورة ولا سطو صورة ولا حاجة أبدا ما فيش لا أجهزة تصنت عشان يشوفوا قال لها إيه أو قالت له إيه ما فيش ده هو قاعد وهي تروح وتغدو أمامه بشعرها وقدها وقضيضها ولحمها وشحمها يا سلام وبعد ثلاثة أيام بترفع التقرير تقول لا أدري إن كنت أرسلتني إلى بشر أم إلى حاجة الله النهارده الواحد بيشوف واحدة على بعد 10 كيلو بيريق يقول لها أين من عيني آتيك المجاري يا كباب الفرن يا بغل السراج
عزتنا يا مولانا عزتنا بارك الله فيكم يا سيدي سمعوني الصلاة على حبيب الله طيب نعرض عليه حاجة تانية جوعوه جوعوه قعد ثلاث أيام لا أكل طيب أدخلوا عليه لحم خنزير وخمرة خد بالك بعد ما تسمعنا الصلاة على الحبيب ادخلوا لحم الخنزير والخمر وفتحوا عليه ما اكل وما مست يده طعاما ولا خمرا طيب ده انت مضطر وربنا بيقول فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم منطقة اضطرار نعم ده بيبقى الواحد احنا معنا مخمصة يا مولانا مخمصة يعني مجاعة مجاعة واحد اشتد بيه الجوع هيهلك نعم
ده بيبقى الواحد زي الفرس وماشي في نهار رمضان ياكل
نعم نهار رمضان الفرد يهتك حرمة الشهر ده راجل بقاله ثلاث ايام ما كانش شيء ووضع امامه الخمر والخنزير فلم يقربهما سالوه طب يا ابن حذافه بعد ما فك اسره ايه اللي منعك انك تاكل وانت مضطر قال والله لقد كنت جائعا ولكني ابيت ان اكل طعاما حرمه الله حتى لا اشمت اعداء الله في دين الله سلام سلام سلام عزة
غير العقيدة غير قيمه غير مبادئه خلاص هرقل قال مفيش فايدة يبقى أنا هعرض عليه أمر واحد بقى ما هو هرقل عايز يحفظ مع حياءه شوية لأنه عرض عليه العروض دي كلها تعذيب وترغيب ووعيد وترهيب ووعد وبين نيران الوعيد ونور الوعد وقف ثابتا يذكر الله وحده قال له يا عبد الله قبل رأسي وسأطلق سراحك يا سلام
ما هم- هم اتعلموا من النبي كده مش النبي قال لو وضعوا الشمس في يميني نعم.
والقمر في يساري ما تركت هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك دونه ما تركته الثبات على المبدأ نعم الثبات على المبدأ قال الرأس وأطلق سراح فسألوا سؤال أتطلق سراح يا إخواني الناس الأسرى اللي مع المسلمين دول تطلق سراح إنه قبلت رأسك قال له ماشي يا سلام بس المهم قبل رأسك هو الأول سأل عن إخوانه نعم
مش قال بقى خراب يا دنيا عمار يا مخي او اذا جالك الطوفان حط ابنك تحت رجليك او انا والطوفان من بعدي لغه الانانيه ولغه الاثره لا ان اخاك الحق من كان معك ومن يضر نفسه لينفعك أيوة.
ومن اذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك سلام الله يا سلام الله وحد يا مسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله الله يزيدك يا مولانا خلاص.
الله يزيدك اللهم يا صل على مولانا النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه الله يزيدك يا مولانا ما دام هتطلق سراح اخواني مقبل وهو ماشي عشان يقبل بيقول يا رب اللهم انك تعلم انه مشرك نجس ولن اقبل راسه الا لاطلاق سراح اخواني فان سالتني يوم القيامه لم قبلت راسه قلت لك من اجل اخواني هؤلاء خد بالك نعم وبعدين وضع شفتيه على رأس هرقل لم يقبلها وإنما بصق عليها وعامل إنه التاني بقى ما صدق إنه حط بقه على رأسه قال لك ده قبل رأس هو بصق عليها ختمها له بالخيط وإن كان ريقه شهد أيوة الله طبعا هرقل على طول أنجز الوعد وأطلق سراحه هو واللي معاه راحوا لسيدنا عمر في المدينة قيادة العامة سلام فعمر لما سمع منه وحكى له عبد الله بن حذافة ما حدث بينه وبين هرقل انتفض عمر كالأسد المغوار وقال حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة وأنا أول من يقبله الله الله الله الله العزة عليك يا مولانا الله الله الله الله يعز الاسلام بيك يا مولانا الله يعز الاسلام الله بيك عليك يا مولانا ويطول لك عمرك شوف الزعيم الملهم عمر امين يا رب امين حق على كل مسلم اي والله أن يقبل رأس عبد الله ابن حذافة ولأكونن أول من يقبلها وقبلها يبقى ده لما راح مع- الدولة الرومانية ما كانت زي الغرب تمام زي أمريكا وإنجلترا وفرنسا والدولة الفارسية كانت زي الاتحاد السوفيتي ومن, ومن لف لفه من المجر وتشكوسلوفاكيا ورومانيا و... وألبانيا ويوغوسلافيا و... ها ما هو الكتلتين هم هم هم بس هل عبد الله بن حذافة غير دينه غير عقيدته أهو عرض عليه نصف المملكة فأبى أيها الشباب خذوا العبرة من هذه القمم العالية إنهم رجال والرجال قليل لا تلعبن بكم الدنيا إذا ما تركتم ديار الإسلام إلى الغرب الصليبي أو الشرق الملحد ليس هناك عقد في الإسلام ولا علل وليست السعادة في سكن القصور إنما السعادة يصورها المعصوم صلوات ربي وسلامه عليه في كلمة واحدة يقول فيها وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس الله الله
الرضا يوم ترضى لا عقب النفس تجزع أن تكون فقيرة والفقر خير من غنى يطغيها وغنى النفوس هو الكفاف فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها لذا قالوا صغير يطلب الكبر وشيخ ود لو صغر وخال يشتهي عملا وذو عمل به ضجر ورب المال في تعب وفي تعب من افتقر فهل حاروا مع الأقدار أم هم حيروا القدر هي القناعة فاحفظها تكن ملكا لو لم تكن لك إلا راحة البدن وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير القطن والكفن وحد لا اله الا الله الله يشفي كل داء والعلم